السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث حول سورة يوسف وكنا توقفنا عندما ذهبوا بأخيهم إلى غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وتكلمنا أن هذا اللفظ وأجمعوا أن يجعلوه هذا اللفظ فيه تحبيب أن الله عز وجل يخبرنا بمحبته ليوسف فهم يريدون أن مجرد أن يلقوه ولكن الله عز وجل لم يعبر بهذا اللفظ محبة ليوسف يجعلوه وقيل أن أخاهم الذي خفف الشر ما استطاع بدأ بقوله لا تقتلوا يوسف وألقوه فلما ذهبوا عند, عند البئر قال اجعلوه فخفف على قدر الإمكان وأوحينا إليه لتنبئنهم وتكلمنا عن موضوع الوحي ده وقلنا إن أحيانا هناك أنواع من الظلم لا يستطيع المرء أن يعفو عفوا شاملا كاملا يحتاج المرء معه إلى أن ينفس ولو كلمة وده اللي هيحصل مع يوسف في الآخر خالص عما يسألهم عم يقولوا له إنك لأنت يوسف وجههم وقال لهم فاكرين اللي انتوا عملتوه ولا لا لا تنبي أنه لأن موضوع الأخ ده يا جماعة سبحان الله ليس من اليسر أبدا يعني أنت تستطيع إذا فقدت زوجتك أن تأتي بزوجة أخرى إذا ماتت إذا فارقتك تستطيع أنك تأتي بزوجة أخرى الولد قد تستطيع أن الله عز وجل يجعل لك سببا إن فقدت أخاك تستطيع أن تأتي بأخ ولذلك قال الله عز وجل في حديث الصاخة في صورة عبسة يوم يفر المرء من أبيه صح؟ بدأ بأخيه سبحان الله هذه الارتباط الوثيق يعني كان ينبغي أن تنتبهوا لمنزلة الإيه؟ الأخ حتى الواحد سبحان الله في الفطرة كده عما يتخبط يقول أخ سبحان الله فطر الله عز وجل الكثير أن يقولون ذلك حتى يستحضروا فإذا فقدت أخاك فأنت فقدت شيئا كبيرا ولذلك هذا كان ألم شديد على يوسف فاحتاج أن ينفس معه ولو جزء من العتاب ويبقى الود ما بقي العتاب كان السلف يقولون أن العتاب صابون القلوب أحيانا أنا أزعل من واحد الزعل ده كلما زادت نفسيتي وزاد إيماني وزاد اتزاني كلما إيه لم أتأثر كثيرا بهذا الأمر لكن عما يكون الموضوع قوي أو أنا إيماني ليس بمليء أجد نفسي طول الليل قاعد ما أفكر وليه يبعت لي الإيه الكلام ده على الواتس وليه يقول لهم وليه وليه يا سيدي أنت هتدنك تقول ليه وليه وليه وهقول للشيخ وتشخشخ ده من ده من ده طب أنا أريحك خالص ارفع السماعة وأقول له أنا زعلان عشان أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا ولولا أني أحبك ما إيه ما عاتبتك فهذا صابون القلوب يعني صابون القلوب وتروح نايم مرتاح في حاجة كانت تعباك مش عارف تنام رحت مطلعها فيطهر القلوب فهذا يوسف كان الأمر شاق عليه نعم هيقول لهم لا تثريب لكن لازم يقول لهم كلمة كده من باب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وقلنا أن ده من باب جبر قلوب المنكسرة قلوبهم أحيانا تلاقي في واحد قلبه انكسر حاول تجبر قلبه وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون هتلاحظوا أن هذا اللفظ جاءوا وجاءوا على قميصه وجاءت سيارة يختار القرآن اللفظ الذي يأتي بالتناسق البديع وتحس بانسياب في اللغة كده وانت بتقرأ كده في سلاسة وجاءوا وجاءوا وجاءت فتحسش ان في غربة كده فين مثلا أتى وهنا جاء وهنا ذهب لا تحس ان في لا لكن سبحان من تكلم بهذا الكلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون جاءوا ظلوا طول الفترة دي منتظرين حتى يأتي الظلام لأن دموع المخادع تختفي في الظلام وجاءوا أباهم عشاء بالليل يبكون وكان سفيان يقول أحيانا أنت تقولي إيه الجبابرة دول يعني دول رموا أخوه بيعيطوا عليه ما الذي يجعلهم يبكون المفترض دول يعني ناس عندهم فجور عالي جدا صح سبحان الله يقول سفيان وجاء وجاءوا هؤلاء يبكون لأن المرأة إذا تمكن من فجوره ملك عينيه كلما كان الإنسان متمكن في الفجور يملك عينه يبقى واقف معاك كده وهو بيتكلم يملك عينه يعني يستطيع ايه يبكي في الوقت اللي هو اللي بيسموها دموع التماسيح تلاقيه كده وبيتكلم وبتاع وعلى فكره انا مش ناوي ليكوا حاجه انا بحبه وروح معيط انت تقول يا اخي كسرتنا يا اخي انكسر قلبه ده هذا لأنه ملك وتمكن من الفجور فقد ملك عينه فليس كل من يبكي أمامك يدل على أنه صادق فدونك إخوة يوسف جايين يبكون وفعل مضارع يفيد الاستمرار 11 واحد كله بيعيط وبديكوا بتشوفوا في في المسلسلات والأفلام عادي ممكن إيه يعيط وممكن يبكي وممكن وممكن وممكن ممكن وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا هيبدأوا يحكوا القصة إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا لو أنت مكان الوالد وبتسمع الكلام ده إلا تستنتجه على طول هلا صمت الإخوة اللي في الخارج اللي في الآخر المسجد أدخلوا علينا السرور وأخفضوا الصوت قليلا الوقت ده يا جماعة إما أن يكون في الأذكار وإما تستمع للدرس وإما أن تنام لكن تلتهي بما يصرفك عن الطاعة لا نرى هذا من التوفيق فقال قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا انتوا خدتوا يوسف ليه عشان يلعب ولا عشان يكون حارس للمتاع في حاجة غلط في المشهد ده كله قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب سبحان الله وقلنا بالامس لما هو قال لهم انا خايف ياكلوا الذئب الديب فقالوا ايه خلاص هو موضوع الديب ده لا تعطي الحاقدين السيف الذي يقتلونك به اوعى خلي بالك تيجي تديهم السيف اللي هيقطع رقبتك بيه فقالوا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا كاد المريب ان يقول سبحان الله وما أنت بمؤمن لنا هم عارفين إن هم كذابين حاولوا يبرأوا الساحة فين في الحتة اللي هم واقعين فيها وهي مسألة الأمانة والصدق ولو كنا صادقين سبحان الله عما كانوا صادقين قدام عما أخوهم يفقدونه هيقولوا له إيه إن ابنك سرق وما شهدنا إلى أن يقولوا إيه وإنا شوف التوكيد لصادقون في قسم إنه مكانه كده لكن خلاص بقى من كذب عليك مرة أنت معفو عنك ألا تصدقه إذا صدق فمن عودك الكذب لا تلام إن كذبته فيما صدق حتى تأتي البينة لأن هم خلاص بقى جربهم برضه هتعيشوا معايا وتقولوا لي إن ابنك سرق وإحنا صادقين قال لهم إيه نفس الجملة اللي هيقولها دلوقتي ولا يعاتب قال وما أنت ب... قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب سبحان الله هذا القميص له شأن كبير في هذه القصة هذا القميص مزق في الشام لما خلعوه سبحان الله شوف الطفل لو ترك في فندق خمس نجوم منفردا وسط الأضواء لكان موحشا فما بالك يتركوه في البير في الجب في الظلام في الصحراء ويتركونه بل وأعجب من ذلك إن هم يخلعوا القميص سبحان لم يكن لهذا الطفل أن يثبت إلا بتثبيت إلهي ده خلاص أرضي مش هينفع يجيب معاه حاجة اللي حصل له ده ما ينفعش أي حاجة أرضي تثبته ده الحل الوحيد ليه لازم سكينة سماوية هي دي اللي تهدئ هذا الروع سبحان الله خلعوا قميصه فمزق القميص في الشام ولوث القميص في مصر فسبحان الله له شأن معنا هذا القميص هيجي معنا في أربع مواضع هذا موضع وجاءوا على قميصه بدم كذب مش بدم كاذب يعني وك... الدم نفسه كذب يعني تحس كده سبحان الله من الآية تقول لك القصة كلها كذب فعشان كده ما تنخد... لا تنخدع مهما رأيت ولو رأيت الدم حتى لو جاي يقول لك الدم شوف عملوا فينا ايه وهو بتاعه الكلام ده كله تقول له انا شفت بعيني يعني في واحد بيتكلم فبيقول حصل كذا وكذا وكذا فالاخ بيقول له انت شفت قال له اه انا شفت بعيني قال له طب مين قال لك اللي انت شفته بعينك ده هو الاخ اللي انت بتقول عليه انا سالت الناس قالوا لي اللي انت شايفه بعينك ده ده فلان يعني الناس هم اللي قالوا لي اللي انت شايفه بعينك ده ده فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا سبحان الله فقال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا اللي عاوز يتعلم التربية يتعلمها من الأنبياء رقم واحد شوفوا التربية عاملة ازاي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لا لا لا في حاجة غلط ما قالهمش انتوا كذابين كان ممكن يقول لهم ايه أنتم كذبة وأنا كنت حاسس وأنا كنت لا لا لا لا سبحان الله هو يريد دايما يا جماعة في الأزمات حاول تدير خسائرك انت الآن قدام خسائر كبيرة جدا وفي استنزاف في راس المال البشري تبدأ تركز على الأرباح ولا تدير الخسائر اللي ما يفهمش النقطة ديت في الأزمات بيخسر أكتر أنت الآن أمامك مشكلة ليك ولد ربنا يعافينا أحد الشباب اكتشفته في البيت ان هو بيشرب مخ... مثلا او اي حاجه المهم وقع في مخدرات وقع في حاجه كبيره امامنا حلول كتيره معاه من ضمنها هذا الحل الذي ساعرضه عليكم ياخد علقه محترمه ثم يطرد من البيت ما رايكم ده ما فضلكم ها موافقين مش موافقين ما يتاخدش علقه خالص طب هو لو اتضرب وطرد من البيت تتوقع ان هو ايه هيروح يقيم الليل في ابو احمد لا بقى هيروح للشباب دول ويقول لهم ايه انا طردت يقولوا له طب هتاكل عيش منين دلوقتي يقول لهم انتوا شايفين ايه يقولوا اشتغل معانا ابدا بقى تاجر تبقى من مرحلة العميل لمرحلة ايه ده انت لا ده انت مندوب يجي والده يدور عليه بعد شهر يلاقيه ايه لا ده بقى عنده خلاص فروع فدي خسارة وأنا معترف إن قدامك خسارة وفي مشكلة وفي أزمة دي خسايرك بقى يعني إيه الخساير؟ تبدأ بقى تشوف يعني هديكوا حاجة مش ده الحل بس كمثال فج يشرب بره ولا يشرب جوه؟ إن كان ولا بد يشرب جوه تحت عين عينك مش معناه إن هو يشرب انا بدي مثال جدلي عشان احنا انه نتعامل مع الموضوع لان بعض الاباء بيكون بسهوله جدا بدل اصل يا جماعه في في مشاكل تحل انيا في الحال الان قال لاخته كلمه اعتذر ليها ده مش اسلوب ده مش اللغه بتاعتنا ده كذا ده كذا ده, ده حلها اني الان وهناك مشاكل حلها هيحتاج وقت وهناك مشاكل لا حل لها يعني في مشاكل يا جماعه ما بتتحلش انا واحد عندي والد او والده عندها سبعين سنه حساسه جدا او يعني شديده جدا جدا جدا ايه الحل في حبوب ممكن تاخدها ما تبقاش شديده عندها سبعين سنه في حبوب ممكن تاخدها تبقاش ما هي سيئه الظن او مش خلاص يا جماعه طب حل الحاجات دي ايه التكيف انك تبدا بقى تتكيف وتشوف ايه الحاجات اللي بتثير اللي قدامك ولا تفعلها هناك اشخاص كالشمس تستفيد منهم طول ما انت بعيد هتقرب هتحترق هتلسعك في شخصيات كده تبقى مبسوط بيها وبتاع وحاجه جميله وفخيمه وكده هتقرب هتتلسع فتبقى انت عارف بقى كويس ان دي الشمس ما تقربش منها لا في واحد يقول لك الشمس دي بنستفيد منها وفي الشتاء بتعمل كذا وبتدفينا وفي الصيف بتعمل لنا عليها الله الله كلنا نروح للشمس يروح خارج بره الجاذبيه يقول لك بتطلع بتلسع وكره الشمس يقول لك على فكره هي مش بتدفي مين قال لك ان هي بتدفي اصلا كثير من الاباء والامهات ومن لهم فضل علينا احيانا بيكونوا لنا كالشمس هم الضوء وهم الدفء, الدفء وهم النور وهم كل حاجه في حياتنا بس في اماكن معينه في حاجات معينه لو قربت منها هتتلسع ما تقربش تبقى فاهم مش شرط ان كل حاجه نطلع منها كسبانين 100% في اشياء يا جماعه الداخل فيها خسران كسب او ايه او خسر يحكى ان خنزير راح للاسد في الغابه قال له ايه قال له لو انت بقى يعني ايه امير المكان ده وملك المكان ده تعالى ايه نازلني تعالى نتخانق انا وانت قال له عشان ايه ان شاء الله قال له لو انت كسبت يبقى انت ادانك انت ملك الغابه ويبقى عليك الايه الهيبه وفعلا انت واخدها ايه بحق لو خسرت تسيبها للنجم الجديد فقال له ايه قال له لن انازلك العب بعيد ده فقال له لو لم تدخل معي هذا العراك انا همشي في الحديقه كلها وفي الغابه اقول طلبت من الاسد ان يصارعني فجبن كلمه تقيله ولا مش تقيله مشكله دي ولا مش مشكله قدام الاسد فالأسد قال له كلمة فصارت حكمة قال له لأن أتحمل كذبك علي خير من أن تتلطخ يدي بدمك عصا هيقول لك إيه الأسد كسب الخنزير إيه الفايدة اللي في كده يعني إيه اللي أنا خدته يعني في ولد بيلعب في الشارع فبتقول له يا ابن الحلال احنا مصدعين قال لك انا العب كده يا ابن عيب انت اللي كذا طب لو راجل يا عم انزل لي انت عاوز تثبت انك راجل تعمل ايه تنزل بقى وتجري وراه والناس يقولوا ايه لا لا فعلا الراجل ده خوف الولد طب ده معركه احيانا في في البيوت كده في احيانا حوارات هتخشها كسبت او خسرت انت خسران فما تخشش من البدايه وانك تتحمل الكلمتين اللي تتقال افضل بكثير مش كل حاجه لازم ترد يقول لك ايه اطلع رد عليهم اطلع رد على اللي قالت كذا على اللي قال كذا مش كل حد ترد عليه واحيانا ترك الشر يندثر وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم قلنا أن هو إيه سبحان الله من البداية يعلمنا أنك ما تضغطش عليه قدامك تقول له أنت كذاب وتتهمه الكلام ده كله لأن كثير جدا من الآباء هو شغال في البيت أحد المهن الثلاثة إما سجان قاعد يمسك العيال وي- ويبهدلهم ومش عارف يعاقبهم ويعمل كذا ويعمل كذا او وكيل نيابه وقاعد امال يحقق معاه كنت فين الساعه كذا انا كنت في الدرس لا زميلك قال لي مش عارف انا كنت فين طب أنا كنت جا- الكاميرا جايباك وانت بتعمل كذا آه. ده صعب جدا او ان هو يكون زي ضابط المرور ضابط المرور دلوقتي انت لما بتقف قدام الاشاره وهي ايه وهي حمراء يروح مديك درجه يروح كاتب نمرتك كده ده ان شاء الله ما يجي يجدد هنديله 100 جنيه زياده لانه ملتزم طب امتى بيكتب رقمك لو خالفت صح كثير من الآباء هو شرطي في البيت يصطاد المخالفة شغال شرطي امسك في واحد كسر الايه اللمبه في واحد ما كانش بيذاكر في واحد لسه جاري دلوقتي في واحد مش عارف مسك الموبايل بدون اذن فقعد عمال يصطاد الاخطاء ولكن محمد كان شيئا اخر صلى الله عليه وسلم يقول له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله يصطاد النقاط الايه المضيئه في هؤلاء فهذا يعلمنا يعقوب انه لا يتهم هؤلاء مباشره ويعلمنا ايضا ان خلاص ما فيش حوار مع هؤلاء لان الحبكه باينه جدا وايضا ان يعقوب كان يرى بقلبه ان الرحله بدات رحله ايه يجتبيك ربك والاجتباء لا ياتي الا بعد بلاء خلاص هو عرف الب- الرحلة بدأت خلاص بدأنا القصة إنه هو كان يعلم بفراسته ونبوته أن هذا سيبتلى خلاص بدأ يتعامل فصبر جميل ودي بقى من المعاني العميقة جدا جدا إن الإنسان يكون يعقوب القلب إذا قدر الله عليك بلاء كن جميلا احيانا في علاقه بيني وبين واحد تجاريه فاعمل حاجه يعني فتيجي تقول ايه لا ده ما ينفعش اغلط معاه انا بيني وبينه علاقه عاليه جدا ما ينفعش اخسره ابدا ولله المثل الاعلى الله اذا قدر عليك شيئا ظاهرا قد تراه شرا ولكن انت ما عودك سبحانه إلا كل خير فأنت محا عاوز تقول لا لا أخسر أبدا علاقتي مع ربي ستظل جميلة في كل شيء الصبر بتاعي يكون جميل كل حاجة تكون جميلة جميلة جميلة جميلة فالبلاء كان يقوي هؤلاء ويزينهم جمالا أحيانا بعض الناس تبتلى فيخسر أول خسارة يخسرها دينه واحد يبتلى اول حاجه يعملها دينه عارفين ليه لان دينه رخيص فعما يبتلى يروح شايله وبيعه ان هو مش حاجه غاليه عنده اما واحد بيبتلى في المال تيجي تقول له ما انت لازم تبيع حته من حته من الارض اللي عندك عندك حاجات كتيره جدا يدور على اغلى حاجه ولا ارخص حاجه ارخص حاجه تقول له ما تبيع الحته دي يقول لك لا دي بتاعه المستقبل وديت اللي وارثها ودي اللي فيها ودي ودي ودي غاليه عنده في ناس عما بتبتلى بتبيع اول حاجه دينها اتاخرت في الزواج تعمل ايه تخلع حجابها ليه هو رخيص عندها ما هو مش غالي يمرض مش مصلي طب انت بتعاقب مين يحكى أن إن في واحد دخل المسجد كانش بيصلي قال لك نجرب بقى وبتاع ورمضان ومش رمضان دخل المسجد عاوز بقى خلاص الخشوع واخده عاوز يصلي في الصفوف الأولى فداخل امال يتحرك يتحرك الشيخ بيقرأ ألم نهلك الأولين دماغه بقى في حتة تانية قال لك لا وداخل متدبر من أول يوم قال لك هلاك الأولين لا الصف الأول رايح راح راجع ورا قال لك ثم نتبعهم الآخرين قال لك لا فراح واقف في الوسط كذلك نفعل بالمجرمين وهو اسمه قدرا مجرم وهذه قصة يحكيها السلف قال والله لا أشهد الصلاة مرة أخرى أو يدخل الجامع وجايب حذاء ب 400 500 جنيه واول مره وحطه بقى على فين فاكر يعني ان هنا واقف على الايه في المسجد يعني ايه معانا الانبياء كلهم هنا فيحط الحذاء ما يلاقيش الحذاء ويبص في السماء أنا لسه مصلي لا هو انت فاكر انت عم تصلي هو يا جماعه العقد الذي بينك وبين الله انه يعطيك الجنه ولا تبتلى هو ده عقد الله عز وجل عقده معك لم يعقد الله سبحانه وتعالى معك بعض الإخوة والأخوات ولا بتاع يقول لك أنا بكره السنة أو بكره المسجد أو ابني كره المسجد عشان يا حاجة عشان مش عارف مين نفره اللي نفره ده أول ما يدخل قبره هيتحاسب على التنفير لكن ابنك ده برضه هيتحاسب اوعي تكوني فاكره كده هتيجي يوم القيامه ما بتصليش ليه كنت بكره بابا وبابا كان ملتزم لا انت خش الجنه تعالى يا بابا لا طبعا كله هيتحاسب هو يتحاسب على تقصيره وأنت تتحاسب على هذا الأمر مفيش حاجة اسمها إيه أنا أصلا أنا مش عارف لأن كل واحد حاليا بقى بيدور على سلم طوارئ يهرب بيه مع أي بلاء لسه واحدة بتسألني بتقول لي طب دلوقتي ربنا قدر إحنا بندعي ليه وهو لو شاء أن يهديني هداني ولو شاء أن يضلني أضلني طب أنت في سنة كام؟ قالت أنا في ثالثة سنة انت بتذاكري قطعتها ليه بتذاكري ليه هو مش مكتوب طالما يعني انت فاهمه قدر كده قوي هو مش مكتوب انك ان شاء الله هتخشي ايه وتجيبي ايه طب طالما مكتوب ليه ليه تذاكري ممكن تقول لك ايه جميل والله فكره حلو مش مذاكره طيب ما تكوني جعانه ما تقوميش تفتحي الثلاجه ليه لو قدر ان يطعمك وهو كاتب انك هتشبعي خلاص هيشبعك ليه في الدنيا بنسعى وفي الآخرة لو عاوز يهدينا هيهدينا عارفين ليه بل تؤثرون الحياة الدنيا هو سلم طوارئ هو سبب خفي نفسي كده اللي أنا إيه أتكئ على حاجة تنفعني بكرة اللي أنا يا رب أصل أنا لا لا واللي يقول أصل ربنا مش هديني ده خطر كبير جدا عارفين ليه لأن الله قال والله لا يهدي القوم الظالمين حكم على نفسه بكده حكم على نفسه بالكفر لأن الله لا يهدي الكافرين ما تحكمش على نفسك أحسن الظن بمن آواك رب العالمين لما حكى قصة سيدنا موسى لما قال له روح لفرعون قال له أنا خايف قال له إيه حكى له قصته هو لسه صغير وبيترمي في البحر عارفين ليه قال له بقى اللي حماك ورباك وآواك وانت لسه ما اشتغلتش ليه أما تيجي تشتغل في الدعوة هبيعك هتركك فذكره من البداية تعالى هات شريط البداية هو مش رحمك وانت لسه في جدار الرحم مين اللي قواك ومين اللي غزاك ومين ومين ومين ومين ومين فصبر جميل كان يعقوب يحاول أن يحافظ على الجمال الذي بينه وبين ربه لا يريد أن يتعكر أي شيء احنا في الليالي الجميلة دي احيانا ربنا يقدر عليك موقف موقف اي موقف واحد يعمل معاك حاجه مش كويسه مش عارف تتزحلق وانت بتتوضى حاجه تتسرق مش عارف ايه الكلام ده كله شوف انت امبارح كانت روحك تقريبا وقلبك يطوف حول العرش ومع ذلك تفاجئ انك مره واحده الموقف ده فصلك وخرجك عارف خرجك ليه لانك مش جميل في العلاقه مش بتركز في الحتت دي تقول له لا مهما حدث لن يشغلني عن العلاقة التي بيني وبينك لا عادي جدا يكون بيني وبين العالمين خراب أهم حاجة بيني وبينك عامر طالما اللي بيني وبينك عامر خلاص هو ده اللي يشغلني وكل واحد بيعمل لأجل الله لن يصرفه مخلوق عن العمل لأجل الله أنت جايب الوجبة ديت ولا جايب التمر ده لله صح أنت تتاجر مع الله وتبغي الأجر من الله حطيت التمر واحد قال لك إيه آه ما هو ناس وناس ما أنت لو كنت ولو كنت ولو كنت فأنت اتضايقت قلت والله ما أنا جايب تمر تاني لو كنت تأتي لله فاستمر أما إذا كنت تطلب المدح من الناس فلم تأخذه وخلاص الموضوع انتهى معاك فمن كان يتعامل مع الله فيستمر ومن كان يطلب من غير الله فليطلب أجره منه فصبر جميل والله المستعان على ما تعملون صح لا ما تصفون هذا اللفظ لم يأتي في القرآن إلا في أصله في ذم ما قيل تصفون ده يأتي دايما أنه مذموم وأنه أن الله عز وجل يذم ما قالوه هؤلاء والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم سبحان الله لم يقل لنا الله سبحانه وتعالى أن السيارة جاءت بالقرب من يوسف خلاص أي حاجة هنحكيها أنت بقيت عارف لوحدك كده أن هي رايحة ليوسف ليه؟ لأن اللطيف قدر إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنقاذك خلق في نفوس الناس حاجة لك يقول لك أنا عاوز أسأل الأخ فلان يا أخي اللي كان معانا ده اللي هو كان بيقعد مش عارف الناحية الهين الدكتور اللي قال لي إن هو بيطري ده مش عارف أنا كنت عاوزه طيب ليه؟ عاوز أجيب نعام وعاوز أربي نعام وعاوز أسأله مش عارف يجي يدور عليه ويسأل عليه يلاقي ده مديون وعليه كرب شديد جدا الله يسوق هذا بخ أنه خلق هذه الحاجة في قلبه أنه هو يربي نعام وهو مش هيربي نعام أصلا هو بس أول ما عاوز يسأل فيخلق الله في قلبه هذه الحاجة فيسأل عنه فيعرف أنه هو مديون فيبدأ يفرج إيه كربه إذا أراد الله إنقاذك خلق حاجة في نفوس الآخرين حاجة لك وجاءت سيارة وده من ألطاف الله قافلة جاية فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه سبحان الله قال يا بشرى هذا غلام القرآن يعدي حاجات انت مستني انك تسمعها فأدلى دلوه مسك في ايه وبعدين هيرفعه ازاي ده هو تقيل وهيشد ازاي القرآن على طول ينقلك لمشهد الفرح يا بشرى هذا غلام سبحان الله فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وشوف سبحان الله من لطف الملك كانوا ممكن يروحوا لأي بير ويشربوا منه المية صح لكن الله عز وجل قدر عليهم العطش لتحيا أنت ليحيا يوسف ويشربوا من البير ده رغم ان الصحراء فيها اماكن كتير محطات لا احنا عاوزينكم تيجوا المحطه دي ويبدا ده فادلى دلوه يعني خد الجردل بتاعه وحطه كده ايه ودلاه قال يا بشرى وتقريبا هددناها بشرى معانا لنهاية الصورة أنطقه الله بما يفرح القلوب كلها وهي بتسمع الصورة إلى آخر الصورة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة أسروه بضاعة هم أخفوه على طول طب أخفوه ليه أسباب كتيرة جدا واحد أولا مين اللي أخفاه قال لك يا ترى أن الوارد ده هو اللي أخفاه عن القافلة عشان ما حدش يشوفه وما يعرفش عاوز يخفيه عشان زمايله مش يشاركوا معاه وارد وقال لك لا ده هم القافلة على طول خف أخفوه ليه أخفوه لا هيكون في حد يجي ويسأل عنه لا يجي فيه تكون ايه قافلة حوالينا كده تيجي تقول ده بتاعنا ومش عارف ايه وأهله بيدوروا عليه ولذلك استدل أهل العلم أن هؤلاء كانوا تجارا خبثاء لهم كان ينبغي أن يسألوا عن هذه اللقطة من أين أنت وإلى من الذي أتى بك ها هنا وقالوا لماذا لم يتكلم يوسف ما قال لهمش أنا ويعيطوا يقول لهم ده أنا وإخواتي وبتاع والكلام ده كله قالوا لأنه خاف أن يقول لهم فيعيدونه إلى إخوته وقد رآهم ماذا فعلوا به وهم ينزعون قميصه ويضربونه ويتركونه في الجب فلا أتحمل الرق ولا أتحمل العودة إلى هؤلاء وجاءت وأسروه بضاعة سبحان الله والله عليم بما يعملون هل كانوا يتوقعون وهم يسقطوه في البئر وهل كان يتوقع التجار وهم يسرون أمره أن هناك كتاب مقدس سيسجل كل هذه الأسرار ويفضحهم في كتاب يتلى إلى يوم الدين زي اللي هتيجي معانا وهي تغلق الأبواب ونسيت أن أبواب السماء لا تغلق قاعد عمال تقفل تقفل تقفل وباب السماء يسجل يسجل يسجل هي غلقت الأبواب ونحن نترنم إلى يوم الدين وغلقت الأبواب ده بسبب تعرفوا إن رب العالمين يعلم السر وأخفى إيه هو أخفى من السر السر جوايا إيه اللي أخفى اللي لسه بكرة هيكون سر في معلومة هتجيلك بكرة دي سر يعلم السر وأخفى من السر والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين نتوقف عند هذه الآية إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم